الإيمان سيهدينا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وارض اللهم عنا معهم أجمعين اللهم آمين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وما قل وكفى خير مما كثر وألهى وإن ما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين ثم أما بعد أهلا ومرحبا بإخواني المشاهدين أخواتي المشاهدات في هذه الحلقات بعنوان الإيمان وأثره في حياة المسلم أو المسلمة تحدثنا عن الإيمان وتعريفه تعريف الإيمان التصديق الذي لا يعتريه شك تصديق لا يعتريه شك وقلنا الإيمان بيزيد وبينقص نتحدث اليوم بإذن الله وبتوفيق الله عن أركان الإيمان أركان الإيمان لما نقول كلمة ركن آه دي معناها بقى ده الأساس طب اي لخبطه في الاركان لا يبقى باظ باظ الفعل فسد الفعل نفسه ازاي مثلا مثلا في الحج او العمره مضرب مثل يعني او الصلاه او اي فريضه من فرائض الاسلام لها حاجه اسمها ركن اركان يبقى ده ركن في حاجه تانية اسمها واجب في حاجه تالتة اسمها سنه يبقى في ركن وواجب وسنه يا ريت نركز شويه لان بعض اخواننا اللي بيطلعوا عمره او بيطلعوا حج ما بيبقوش عارفين الثلاثه دول فبيتلخبطوا بقى يجي يعمل حاجه او راحت منه حاجه إيه إيه باظت الحجه إيه باظت العمره ليه عملت ايه اصل انا نسيت اعمل الضباع كشف الكتف اليمين نسيت اعمل الرمل ثلاث اشواط بنجري فيهم يعني بنتهز فيهم كده لا لا دي سنن دي سنه يبقى لو احنا فاهمين الفرض او الركن وبعدين الواجب وبعدين السنه التعريفات ايه الركن لابد ولازم وضروري وحتما انك تعمله طب ما عملتوش فسد الفعل فسد فمثلا لم انوي الحج او العمره يبقى فسدت لان مفيش فين النيه هنا يبقى النيه هنا ايه ركن ركن ما تعملش بقى زي اللي راح يحج رجع وقف في المطار في وسط 12 شنطه وقال لي يا نهار اسود ده انا نسيت احج الله ما كنت طالع ليه لا لابد انك تنوي يبقى النيه هنا ركن طيب الطواف ركن عرفه ركن طواف الافاضه وهكذا مثلا في العمره اركان العمره اربعه النيه اللي هي الاحرام وبعدين التلفظ بالنيه يستحب التلفظ بالنيه هو التلفظ بالنيه في الحج والعمرة مستحب لكن في غير كده لا ازاي يعني مثلا انا واقف اصلي وانا لازم اقف واصلي نويت ان اصلي الظهر اربع ركعات هما مش ثلاثة لا والله اربعة مم. حاضر مش يعني مش ضيعة مني آه جماعة يا سلام في الصف الاول الله اكبر في مسجد عمر بن الخ... المتفرع من شارع وايه ده ايه ده ده ما ينفعش الكلام ده انت بتقول داخل تصلي او في نيتك الصلاه اه الله اكبر خش في الصلاه بس طبعا بتستحضر النيه ان دي صلاه الظهر انت خلاص وتخش على طول بتطلع الزكاه نويت ان اخرج الزكاه كذا جنيه لا هو ايه ده ما فيش كلام من ده لا ها نويت اصوم رمضان 30 يوم وان طلع 29 نويت الله اكبر ده مين بيقول كده ده ما ينفعش الكلام ده فلكن في الحج والعمرة يستحب يستحب التلفظ أحرمت لله عز وجل ونويت أداء الحج أو أداء العمرة وذلك عن نفسي أو عن أبي أو عن أمي فاللهم تقبلها مني واجعلها خالصة لوجهك الكريم وأعني على أداء المناسك يا رب العالمين وبعدها على طول بقى لبيك اللهم لبيك إلى آخره يبقى في ركن وفي واجب وفي سنة الركن يبقى لابد ولازم وضروري وحتما النية في العمرة مثلا آه. اتنين الطواف سبع أشواط حوالين الكعبة ثلاثة السعي بين الصفا والمس- والمروة سبع أشواط والسعي يعني ايه بتطلع من الصفا رايح المروة قول واحد رجعت من المروة على الصفا قول اتنين من الصفا للمروة تلاتة مروة صفا أربعة صفا مروة خمسة مروة صفا ستة ها من الصفا للمروة سبعة لأن بعض البعض بيروح ويرجع يحسبهم واحد يبقى عمل كده 14 شوط إيه ده؟ ده إيه ده؟ لا لا لا لا لا ونحفظها إزاي؟ هنقول المر الصفا أنا واقف على الصفا المروة واحد ثلاثة خمسة سبعة أرقام فردية طب والصفا اتنين أربعة ستة تفيدني في إيه؟ عمرك ما هتغلط يعني أنت في الطواف حوالين الكعبة سبع أشواط لو آه نسيت ابني على الأقل زي الصلاة أنا دلوقتي قايم أهو للركعة الركعة الله أكبر الله كام دي؟ التالتة ولا الرابعة؟ والله مش فاكر تالتة ولا الرابعة لا ابني على الأقل يبقى التالتة وبعد ما تخلص تسجد سجدتين سهو سجدتين سهو طيب لو انت نسيت في الطواف بدأت قبل المغرب بشوية وبعدين الدنيا بدأت تضلم الأنوار اشتغلت اتلخبطت يا ترى الشوط الخامس ولا السادس لا يبقى الخامس في الصفا والمروه عمرك ما هتتلخبط ليه قول لي انت رايح فين هقول لك انا طالع من الصفا رايح المروه طب بتقول ايه ده التالت ولا الرابع مفيش رابع هناك هناك عند المروه واحد ثلاثة خمسة سبعة طب انا راجع من المروه على الصفا يا ترى ده الخامس ولا السادس مفيش خامس في الصفا اتنين اربعة ستة يبقى هناك ارقام فرديه وهنا ارقام زوجيه. المهم هيبقى مثلا الاركان ايه؟ انا بتكلم عن الاركان يبقى الاحرام وبعدين الطواف سبع اشواط وبعدين السعي بين المصطفى والمروه سبع اشواط وبعدين الحلق او التقصير. دي ايه دي؟ دي اركان اركان في عمره او اركان في الحج، ركن في الحج اللي هو الاحرام ال- الحج عرفه طواف الافاضه دي اركان يعني يفسد الفعل لو ما عملتهاش هم ملوش تعويض لا ما ينفعش ده الركن امال الواجب ايه الواجب اه لازم تعمله صح بس لو ما عملتوش ها ممكن تكفر عنه ويبقى حجك سليم وعمرتك سليمه زي في الحج مثلا مثلا المبيت بمنى رمي الجمرات ده مش ركن مش ركن لا ممكن انيب مثلا مثلا لو انا تعبان ولا حاجه اروح ارمي حتى لو ما رميتش خالص حتى لو لم ابد بمنى يبقى في آه، ففدية من صيام او صدقة او نسك يعني اقدر اعوض لان انا ما لخبطتش في الركن طيب والسنه السنه يثاب فاعلها ولا ياثم تارك ازاي كشف الكتف اليمين يسموه الضباع ما كتفت ما كش لم اكشف كتفي وغطيت سنه يساب فاعلها ولا يأثم تاركها النبي عليه الصلاة والسلام قال رحم الله رجلا أراهم اليوم من نفسه قوة في عمرة القضاء سنة سبعة لما طلع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدل العمرة بتاعت سنة ستة اللي كان طالع يوم الاثنين واحد ذو القعدة سنة ستة وقريش ما رضتش تدخله الكعبة وقالوا تيجي السنة الجاية فرجع في ز- في في ذو القعدة سنة سبعة دي كانت عمرة القضاء وهم طبعا عاملين إشاعات على المسلمين قبل ما يجوا آه، اللي بيخش الإسلام بيجي له حمى والمسلمين آه، تعبانين ومفستكين وحالتهم بالبلة فالنبي عليه الصلاة والسلام قال رحم الله رجلا أراهم اليوم من نفسه قوة يظهر الكتف اليمين ويلا ثلاث أشواط الأولانيين نتهز كده وإحنا إيه اسمها الرمل حتى هم قالوا المشركون أهؤلاء الذين زعمتم أن الحمى وهن- وهنتهم أضعفتهم يعني والله إنهم لا ينفرون كما تنفر الظباء ده بينطوا يا عم بقى شوف صحتهم عاملة إزاي لكن افرض أنا ما عملتش اللي هو اللي الضباع أو الرمل سنة سنة آم، في السعي بين الميلين 50 متر وانت بتسعى بين الميلين هم عاملين حاجه دلوقتي لمبات نيون خضراء اول ما تقابل النيون الاخضر بتجري لغايه النيون الثاني الراجل لكن المراه لا برضه بعض الناس يقول لك الله ده انا عملت العمره وما ساعدش بنت طب هي يعني دي سنه وهكذا اذا في ركن وفي واجب وفي سنه انا دلوقتي بتكلم عن الايمان فهتكلم عن اركان الايمان لو فسد ركن منها فسد الايمان ما ينفعش ازاي ايه هي اركان الايمان كما قال العلماء يقولون اركان الايمان ثلاثه واحد يقين بالقلب يقين بالقلب اتنين عندك يقين بالقلب آه. خلاص آه. عبر عنه بقى اقرار باللسان قول ثلاثة تصديق بالعمل يبقى يقين بالقلب اتنين اقرار باللسان ثلاثة تصديق بالعمل تاني اركان الايمان واحد يقين بالقلب اتنين اقرار باللسان ثلاثة تصديق بالعمل تعال ناخدهم كده الثلاثة يقين بالقلب يعني ايه يقين بالقلب انا قلت لك ان الايمان هو التصديق الذي لا يعتريه شك فانا هسألك وانت تجاوب هقول لك انت مصدق انت مؤمن بالله بالبلدي في الله مم. مؤمن اه مصدق اه عندك شك لا والله ها طب لو عندك شك يبقى ما فيش ايمان لسه والله اصلي انا يعني آه آه آه آه بنسميها احنا نقول لك مقلقل كده ما ما- هيستيتد كده متر... لا لا ما ينفعش ما ينفعش لازم يكون يقين بالقلب وشوف كلمه اليقين هنا يقين لان ايه كلا لو تعلمون علم اليقين الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين ها لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم سيدنا علي بن ابي طالب يقول شوف الحته دي لو انكشفت عني الحجب وشفت الجنة وشفت النار دلوقتي اهو وشفت الملائكة ها ما ازددت ايمانا ايماني زي ما هو ليه ما انا عارف مؤمن الملائكة اهي ما انا انا مؤمن لو مثلا مثلا شفت الجنة وشفت النار دلوقتي كده اه اه ما الجنة والنار ايوه ايوه ايوه ايوه, أيوة. انا انا ما أنا مؤمن ها مش ايه ده ازاي الله هي دي الله ها. الله إن- يبقى انت متردد لا الايمان لابد يكون بيقين في القلب يقين في القلب خليني اضرب لك مثل كنت قلته قبل كده لو مثلا واحد بيقول لك انا ما اعرفش البلد الفلانيه دي مثلا اي بلد على الكره الارضيه مثلا ايه دي دي في- بيقولوا في بلد اسمها كذا انا ما رحتهاش مثلا ها بس اللي قال لي ما يكذبش وانا مصدقه طيب ادي الايمان لو جاب لي صور للبلد دي بص الشوارع بص ال- ال- ال- ال traffic lights ال- بتاع اشارات المرور بص بص بص مم. اه شوف ايماني هيبقى قوي ازاي اه طب تعالى اوديك البلد دي بقى اهي بص كده الشوارع اهي ادي الصور اللي انت كنت شفتها لا دي حقيقه دي يا ريت ايماننا يبقى كده ايماننا بيقين انا بزعل قوي قوي لما الاقي اخ ومسلم او اخت ويقول لي انا دخلت على ال- الانترنت ودخلت على site مش عارف ايه فلقيت جماعة ب... ف- شككوني شككوني شككوك هو انت اي حد يعمل لك كده تعمل له كده ايه ده في ايه شككوك دي يعني ده انت المفروض انت تؤثر ولا تتأثر المسلم كده لانك انت صاحب عقيدة صاحب ايمان انت تؤثر ولا تتاثر مش اي واحد يكلمك اه، ت- ت- ها؟ زي انا ماشي كده واحد بيزقني كده اروح واقع على الارض وبتدحرج ده ايه ده لا انا ثابت انا ثابت فدي نقطه مهمه جدا انا بعتوا لي على الانترنت ما- ناس مسمين نفسهم اللادينيون اللادينيون اللي ما عندهمش دين يعني وتشوف الفجر والله العظيم فجر وكفر يعني كده كده على المفتشي زي ما بيقولوا يعني اه انا انا لا ديني انا مش مؤمن بالله ولا مؤمن بالاسلام ولا اه وانا اهو كمان ها طب عايزين ايه؟ قالوا نتحداك تيجي ت- تعمل معانا مناظره ونسالك اسئله وتجاوب ونعمل وبتاع ونجمع الناس على الانترنت و- وبتاع ده قل- رديت الرد الاتي قلت لهم اولا في الاسلام مفيش حاجه اسمها لا دينيون انتوا كفره انتوا كفره الله في سوره التغابن يقول هو الذي خلقكم فمنكم كافر ها ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير ما قالش ومنكم لا دينيون مفيش حاجه اسمها لا دينيون يا انت يا مؤمن يا كافر عشان الكلام يبقى واضح ادي رقم واحد رقم اتنين ان كنت مؤمن انا اناقشك وناخد وندي مع بعض واخوه افاضل مفيش مشاكل طب كافر كافر تسالني اجاوبك بنيه بنيه الاسلام امال انا بجاوبك ليه انا بضيع وقت معاك ليه عشان تقعد تشككني في ديني لا ما عنديش استعداد ولا عبرك والله ولا عبرك ولا قيمه لك انما بتسالني علشان في عندك شبهات شبهات في دماغك كده يعني بيقولوا الاسلام طب ازاي طب اجاوبك اجاوبك فقالوا طب اه احنا ح- هنقول لك على حاجه اهو ان آه، نحن نؤمن بان كل شيء له خالق لان مش ممكن حاجه تكون اتوجدت كده بدون ما حد يوجدها طب كويس ونؤمن مؤمنون بان السماوات والارض لم ت- يعني ما خلقتش نفسها وان لها خالق طيب وبعدين بس نعرف منين ان ربنا هو اللي خلق مم. مين قال ان ربنا خلق دول انا مش مؤمن بان ربنا اللي خلق لكن دول لهم خالق اه بس انا مش مؤمن ان ربنا اللي خلق اللي خلقه فرديت بمنتهى البساطه جميل جدا جدا انت بتقول انك ما انتش مؤمن ان ربنا اللي خلقهم اه طيب الله قال ان هو خالق لا انا مش مؤمن كويس في اله مع الله قال انه خالق فكر شويه في اله مع الله قال انه خالق يعني الله في سوره الرعد يقول ايه ام جعلوا لله شركاء ها خلقوا ك ك كخلقه زي خلق ربنا فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار في نفس سوره الرعد ما تمشي شويه كده ربنا يقول ايات جميله قوي القران ده والله سبحان الله ام جعلوا لله شركاء ها قل لو في شرك- شركاء قل سموهم من هم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل وبنفس المنطق الله يسأل بقى أإله مع الله رد خمس مرات في سورة النمل أإله مع الله لا إله إلا الله أإله مع الله آه. وبنفس المنطق رديت وقلت له مين أبوك ومين أمك أنت ابن مين أنت اسمك إيه مثلا هيقول مثلا وجدي عبد الحميد محمد غنيم جميل ابويا انا اسمه ايه عبد الحميد مين اللي عرفني ان ابويا عبد الحميد انا مخلوق اه مخلوق اهو صح بس اعرف منين ان ابويا عبد الحميد جميل ابوك عبد الحميد بيقول انت يا ابني ابني وانا ابوك ها في حد تاني طلع قال يا وجدي يا عبد الحميد انا ابوك مش عبد الحميد هو اللي ابوك ما حصلش خلاص يبقى ابويا عبد الحميد الله يرحمه لغايه ما يطلع لنا واحد تاني يقول لي يا وجدي يا غنيم ابوك مش عبد الحميد انا ابوك ها ولله المثل الاعلى نفس المنطق نفس المنطق الله خالق هو اللي قال لنا في القرآن سورة الزمر الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون في إله مع الله قال لا أنا خلقت يطلع لنا ويقول لنا هو إيه فالشاهد قلت لهم لا يمكن انا اطلع معاكم عشان تجيبوا تجمعوا الناس وبعد كده امشي انا تروحوا لاقطينهم لا اذا مش اي حد يهزنا مش اي حد يشككنا في ديننا نحن نؤثر في الناس ولا نتاثر بالكفر اتوقف عند هذا الحد نستكمل في الحلقه القادمه ان شاء الله أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه والسلام عليكم